إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى سبحانه سبحانه منزه عن النقائص كلها متصف بكل كمال
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا الله
سل الواحة الخضراء والماء جارياً وهذه الصحار والجبال الرواسيا سل الروض مزدانا سل الزهر والندى سل الليل والإصباح والطير شاديا سل هذه الأنسام والأرض والسماء سل كل شيء تسمع التوحيد لله ساريا ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله خير للدنيا من شمسها وقمرها هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فصلوا على النبي المجتبى محمدا وعظموا قدره والتزموا سنته وسيروا على ضربه تكون لكم الدنيا والآخرة فصلاة وسلاما دائمين متلازمين مع هذا النبي العظيم وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوا طريقه وسلكوا سنته إلى يوم الدين
يا مصطفى ولأنت ساكن مهجتي روحي فداك وكل ما ملكت يدي إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي ألا بغيرك أقتدي لك معجزات باهرات جمة وأجلها القرآن خير مؤيدي ما حرفت أو غيرت كلماته شلت يد الجاني وشاء المعتدي وأنا المحب وموجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمد قد نام لي فيه الكفور ولو درى نعم الإيمان به لكان مساعدي يا رب صل على الحبيب محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
لي فيك يا أرض الحجاز حبيب لي فيك يا أرض الحجاز حبيب نور العيون وللقلوب طبيب في الأرض أحمد في السماء محمد عند الإله مقرب محبوب
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين إخوتي وأحبتي في الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل والعودة بصدق وبإخلاص إلى الله سبحانه وتعالى أمرنا الله بها في كتابه فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكلوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم أما بعد أحييكم بأعظم تحية بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع برنامجكم فضفضة يوم السبت وإني اشتقت إليكم حقيقة إني اشتقت إليكم عدنا مرة ثانية لنعود إلى أمراض الأمة مع هذه السلسلة الطيبة المباركة السلوك الاجتماعي في الإسلام بدأت أولا بأمراض الأمة ووعدت حضراتكم أن أبدأ اليوم في الحديث عن فاكهة الأمراض فاكهة الأمراض يعتبر من ألعن الأمراض ومن أخبث الأمراض هو مرض العصر هو مرض مدمر هذا هو المرض العضال الذي فتت في هذا البنيان الذي بناه الله في ثلاث وعشرين عاما هذا هو المرض الذي فتت في هذا البنيان فجعله خاون فجعله ليس له أساس وليس له جذور وليس له وجود والعياذ بالله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمحو هذا المرض من الأمة لا تجد بيت إلا وفيه هذا المرض إلا من رحم ربي دمر الأمة ودمر الأسرة ودمر الهيئة والمصالح الحكومية دمر الميكروباصات دمر الأتوبيسات والسيارات دمر المحلات دمر كل مكان أفسد علينا الهواء وأفسد علينا السكن وأفسد علينا الحياة وصدق الله حينما قال ظهر الفساد في البر والبحر فهذا هو الفساد الحقيقي هذا هو الفساد الحقيقي في الأمة والعياذ بالله إذا أردتم أن تعود الأمة إلى سالف عادها عليكم أن تخلعوا هذا المرض من هذه الأمة فاكهة الأمراض المدمر للأسرة المدمر لكل زوجة المدمر لكل زوج المدمر للأطفال المدمر للمصالح هذا المرض سوف ينتظم الحديث عن هذا المرض حول ست عناصر وسوف تظهر هذه العناصر على الشاشة أمام حضراتكم ما هو المرض يا ترى؟ أكيد أنت عرفتوه فاكهة الأمراض عرفتوه؟ أنا متأكد أنتوا عرفتوه لأن المرض ده على كل لسان وخصوصا عند النساء أيوة صح صح إيه هو؟ أمراض اللسان اللسان ده يا إخواننا أخطر حاجة في, في, في, في ابن آدم أخطر شيء في ابن آدم اللسان وسبب مصيبة الإنسان يوم العرض على الله لسانه سبب ضياع الحسنات يوم القيامة هو لسان الإنسان يوم القيامة تصور يوم القيامة واحد رايح بصلاة وصيام وزكاة وحج وعلى فكرة ويسعى على الأرامل واليتامى والمساكين والفقراء اللي ضيعوا إيه لسان ولذلك النبي قال لنا حتة خطيرة جدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين فكيه وفي رواية لحييه وما بين فخذيه أضمن له بهما الجنة اللي يضمن لي ان هو ما اتكلمش في مسير في مسيره الناس يبقى انا هضمن له الجنه يوم القيامه مين عاوز يضمن الجنه اللي عاوز يضمن الجنه يمسك لسانه امراض اللسان يا اخواننا 17 مرض انا هختصرها النهارده هبدا في حاجه واحده بس من اخطر الامراض فاكهه المجالس الغيبه فقط يبقى اللسان فيه كم مرض 17 مرض هم دول اللي بيهلكوا الإنسان يوم القيامة ويدخلوه النار بدل ما كان رايح الجنة لا هيروح النار بسبب اللسان أو بسبب اللسان يحبط العمل يحبط الصلاة والصيام والصدقة يحبط أي عمل صالح لا يرفع هذا العمل لا طالما هناك غيبة أو نميمة أو قذف أو كذب إلى غير ذلك فعشان كده يا إخواننا يوم القيامة واحد هيبقى أتدرون من المفلس مفلس عارفين يعني إيه مفلس ما معهوش المغتاب يا إخواننا عامل زي إنسان زي تاجر في المحل بتاعه بضاعة بحوالي عشرين ألف جنيه وعليه ديون تمانين ألف جنيه هو المغتاب كده للأسف يوم القيامة معاه آه معاه صلاة وصيام وزكاة لكن المطلوب منه يوم القيامة أكتر من اللي معاه ده يقول له يا رب ده اغتابني وانت اغتابني يا رب وانت اغتابني يا رب وانت اغتابني يا رب فده ياخد وده ياخد وده ياخد والرواية في صحيح مسلم أتدرون من المفلس وقلت الرواية لحضراتكم قبل ذلك مئة ألف مرة حتى لا أطيل على حضراتكم يبقى اللي بيضيع الحسنات يحبط العمل الغيبة والعياذ بالله ما تيجي عشان ما نضيعش وقت نخش في الغيبة أول حاجة نتكلم قبل أن نتحدث ما هي الغيبة وتعريف الغيبة وعبارة عن إيه وأركانها إيه وبتتكلم في إيه قبل ما أتكلم عن الغيبة وعن الدوافع للغيبة في برضه حاجات كتيرة بتخليك تغتاب سبع حاجات المفروض تقعد النهاردة تكتبها ورايا عشان ما تسيبهاش في حاجات غصب عنك بتخليك تغتاب الناس لما تعرفها يبقى احنا كده شخصنا الداء هنبعد عنها مشكلة المسلمين يا اخواننا في لسانهم على فكرة بيصلوا اه لكن بعد ما يخلص صلاة السلام عليكم والسلام عليكم شفت يا عم ايه شفت يا عم بيضلوا في القفص خلي بالك لسه مصلي والتاني مرة كان واحد بيقول لواحد عارف يا عم ده مس- مسكوا امبارح الفلاني امبارح في شقة مع واحدة ده لسه مسلمين قالوا قلت له انت لسه مسلم وفي مسجد رسول الله جالس كده مرة ولقيت لك مجموعة قاعدين مع بعض يقول له شوف ده الواد ده بخيل قال له مين قال له الواد اللي قاعد معانا هناك في السكن ده بخيل أهي الكلمة ديت عمرته ضاعت يمكن لو صلى وصام في المسجد الحرام والمسجد النبوي سبعين سنة الكلمة دي ضيعت كل العمل ده كله إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوى بها في جهنم سبعين خريفا كلمة واحدة تدخل الإنسان النار سبعين سنة لا أنت جاي من بلدك لمسجد الرسول عشان تختلف في الناس ما هو بقول لك مرض مش قادر يستغنى عنه فيه مش قادر يتخلص منه ر- راح لربنا وفيه المرض راح إلى رسول الله وفي قلبه وعلى لسانه المرض هي دي مشكلة الأمة الستات في المصالح خش أي مصلحة حكومية خش أي مصلحة تلاقي الستات والرجالة مع بعض وهي ع- اه شا- اه بتروح دايما كل شويه داخله على المدير وم... ومنورين اللمبه الحمراء لا حول ولا قوه ليه نسيء الظن طب ما نحسن الظن ليه دايما نسيء الظن بالناس لماذا نسيء الظن بالناس لماذا ليه ليه احنا ايه اللي هنستفيده لما احنا نشتغل على عيوب الناس طب ما نشتغل على عيوبنا طب ما ندور على عيوبنا لما احنا مليانين عيوب هاتوا لي واحد سليم واحد بس انا عايز واحد الا من رحم ربي واحد بس اذا كل ابن ادم خطاء والروايه صحيحه هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل ابن ادم خطاء لو لم تذنبوا والروايه صحيح ايضا لخلق الله خلقا غيركم فيذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم اذا ال- القضيه كبيره مش صغيره يا اخوانا ده عدد بص تخ- تقعد في اتوبيس كده او في ميكروباص تلاقي اتنين صادوا بعض وماسكين واحد وعمالين ياكلوا فيه لو قلت للاتنين اللي بياكلوا دول في لحم انسان اجيب لكم حمار ميت او كلب ميت بقاله ثلاث ايام ممكن تاكلوه؟ يقول لك ابدا ابدا مستحيل. طيب ما هو اللي بيغتاب كانه بياكل ميته. جيفه والعياذ بالله ويوم القيامه هتمثل لك الشخص اللي انت اغتابته على هيئه الموت ميت وريحته ناتنه وكذا وكذا وكذا وتاكل الحاجه ده بالله عليك كيف تستطيع ان تاكل الميته؟ الميته في الاسلام حرام وانك تاكل انسان حرام اكل لحم الانسان حرام اصلا حرام لا يجوز شرعا والميت حرام ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه اذا يا اخوانا القضيه كبيره مش صغيره عشان كده انا النهارده هتكلم في ست عناصر العنصر الاول فضل الصمت العنصر الثاني ما هي الغيبه وما حقيقتها العنصر الثالث وما هي أسباب الغيبة الستة اللي أنا قلت لك عليهم اللي بيخلينا نختفي الناس رابعا علاج الغيبة خامسا الأعذار المرخصة في الغيبة يعني إمتى يجوز لنا إن إحنا نغتاب وإحنا يجوز نغتاب عم الشيخ أيوة يجوز في بعض المواطن هنقولها النهاردة إن شاء الله طيب كفارة الغيبة إزاي أنا ربنا يسامحني والإنسان اللي أنا اغتبته يسامحني إيه الحاجة اللي أعملها ربنا يغفر لي الغيبة اللي فاتت تعالوا نبدأ صفحة جديدة مع الله أولا فضل الصمت يعني إيه فضل الصمت يعني أفضل حاجة يا إما تقول الخير يا إما تسكت إحنا عندنا شهوة اسمها شهوة الكلام مرض لازم أتكلم على على عمال على فاضي لازم أتكلم ليه ما أتكلمش أنت هتمسكولي على الواحدة اتنين يا إخواننا في الحرم باكستانيين واحد باكستاني مع واحد باكستاني بيكلموا بعض على باب الملك فهد فانا خارج كده لقيت واحد مصري عمال يسمع الاثنين فبيتكلموا بعض بصوت عالي شويه فالمصري آه، مش عارف ايه اللي حصل فقال لهم لا بس انا شايف غير كده انا شايف غير كده الباكستانيين بيتكلموا بلغه ارضيه انا مش فاهمها انا بابا ف... انا فاكر ان هو فاهمها فبيقول لواحد فيهم لا بس انت اللي غلطان لا انت ايه ايوه انت اللي غلطان فانا قلت له انت فاهم هما بيقولوا ايه قال لي لا قلت له الله امال امال انت بتقول انت غلطان ليه قال لا انت فاهم هما بيقولوا ايه يقول لي لا طب انت بتقول انت غلطان ليه قال له هو امال اقعد ساكت شايفهم بيكلموا بعض وصوت عالي ما انا لازم اقول اي حاجه في مرض اسمه مرض الكلام لازم اتكلم ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك لا هو ده اللي جابه الاسلام السلوك احلى ما في الاسلام السلوك الاسلام بيقول لك خلي بالك عاوز تضمن الجنه اه يا اما تقول خير يا تسكت اسكت خالص ما تتكلمش نروح مع عزومه لازم يروح فرح ايه يا ابني في ايه لازم يمسكوا ودان بعض ويتكلموا مع بعض ده فرح خلينا نفرح لا لازم يكون فيها نكد وليه وليه يفرحوا اه شفت وده اللفظ حرام في الإسلام يد الحلق للي بلا ودان دايما الناس يقولوا كده على فكرة وهذا مثل يخالف العقيدة والشريعة هذا حرام بس ده الناس بتقول الكلام ده فأنا بقول على لسان الناس بقول إن ده حرام شوف شوف معاها دبلوم وخدت واحد دكتور بالله عليكم فيها إيه عشان يسيب بنتي وياخد المعفصة دي إيه المعفصة دي إيه إيه الكلام ده أيوة هم بيقولوا كده فعشان كده خلي بالكم القضية خطيرة كبيرة مش صغيرة طيب عشان كده رسول يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يعمل إيه يا رسول الله فليكن خيرا أو ليصمت أنتوا حافظين أحسن مني أنتوا حافظين الحديث أكتر مني وأحسن مني أنا عارف أنا عارف والله المشكلة في التطبيق مش في الكلام يا إخوانا أه الرسول قال الكلام من 1400 وزيد لكن إحنا بنعمل بقول رسول الله إحنا بنحبه إن المحب لمن يحب مطيع اللي بيحب واحد بيطيع أوامره النبي قال لنا كده اللي عنده إيمان يقيني بالله وباليوم الآخر إنه عارف إن ربنا خلق كل شيء وخلقه ومؤمن بالله سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء وقدر كل شيء وإليه المرد والمآل ويؤمن أن له يوم آخر هيموت فيه قابل فيه ربنا يحاسبه عما قال وفعل من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا كلمة حلوة إن ربنا يبارك لها يا رب فيه يا رب هنيهم مش يدي الحلقة اللي مش عارف ايه كلام التخاريف وفيها ايه يا اختي ده سودا وزي قعر الحلة سودا وقعر الحلة شوف الألفاظ بتاعت الناس ده عم- مع عصفارة كده وعجبوا فيها ايه اه كلمة ضيعت ضيعت صلاتك وصيامك ضيعت كل حاجة مش الكلام ده الناس بتقولوا بالله عليكم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت متفق عليه من حديث أبو هريرة طيب أفضل إنسان على وجه الأرض مين؟ ده سؤال أنا بوجهه لحضراتكم مين أفضل إنسان؟ مين أفضل مسلم؟ مين أفضل مؤمن؟ مين هو؟ اسمع وعن أبي موسى الأشعري قال قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضلوا؟ أي المسلمين أفضل ده سؤال من أفضل واحد في المسلمين أيوة جاوبوا أنا عايزكم تجاوبوا على طول في جوائز والله بس اللي جاوب هياخد الجايزة ها مين من أفضل مسلم أي المسلمين أفضله فالرسول صلى الله عليه وسلم ما فكرش جاوب على طول وقال يا أبا موسى قال من سلم المسلمون من لسانه ويده يبقى أفضل المسلمين مين يا رسول الله من سلم المسلمون من لسانه ويده أفضل مسلم على وجه الأرض اللي ما بيغتابش الناس ولا يلم في حق الناس ولا يكذب في الناس ماسك لسانه عن الحرام وإيده يضرب بها حد أو يكتب بها شكوى في حد أو يدخل بها السجن حد ظلما وزورا أو يسلب مال إنسان أو يبطش بإنسان هو ده أفضل المسلمين عند الله الناس مفكرة الإسلام ده شوية صلاة يقول لك أنا رايح أسرق الظهر حرامي شغال مع ربنا حرام راح أسرق العصر حرامي مع الله حرامي وخلص الصلاة وبعد ما خلص يقعد كده ويبدأ يشتغل في حق الناس واحد قاعد على كده مكان ومعدي واحد السلام عليكم قال له اتفضل يا ابن الكريم فاللي قاعد جنبه قال له هو ابوه كريم قال له ده ابوه ابخل واحد كان في الدنيا شوف شوف شوف شوف يعني هذا بوجه ومع هذا بوجه آه كلمة بخيل أدي غيبة تودي النار سبعين سنة يا رب يا رب استرنا ما تفضحناش يا رب ده يوم القيامة هيبقى يوم الفضيحة وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد السكر اللي هم فيه أعمالهم السيئة كل واحد افتكر كل مصايبه يوم يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى ما عادش ينفع الندم خلاص لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الناس فاهمة يا إخواننا إن الإسلام ده يلب... تلبس النقاب بس أو يربي لحيته وأثر جلابيته ويختم شوف المساجد بعد ما يخلص الشيخ الحلقة الدرس أنا عاوزك تشوف الإخوة بيقولوا لبعض إيه وعاوز الأخوات تركز مع الأخوات بيقولوا لبعض إيه ركزوا بس ركزوا أنا عاوزكم تركزوا مع الإخوة والأخوات فقط مش الناس العادية اللي بره في الشوارع الشيخ النهاردة الشيخ النهاردة ما كانش حلو الشيخ النهاردة باين عليه كان سكران الشيخ النهاردة باين عليه ما نامش بالليل الشيخ النهاردة الشيخ النهاردة واخدين الشيخ بقى ها ساعة ساعة خوض في عرض الشيخ وأكل في لحم الشيخ إذا ما كانش في الشيخ ففي شيخ تاني شفت يا عم أدى العلم ولا بلاش مش فلان اللي عامل لي فيها ولا عارف يقول كلمتين على بعض ولا يجمع كلمتين على بعض ولا يقول حديث ولا آية ويبدأ شيطان يشتغل مع أهو جلس حلقة علم ضيع حلقة العلم بكلمة واحدة بس مفيش أخ كده فيكم صالح صادق مع الله يقول للأخ ده اتق الله ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت أي المسلمين أفضل يا رسول الله قال من سلم المسلمون من لسانه ويده والحديث متفق عليه مين عاوز يضمن الجنة عاوز يضمنها بأقل عمل عمل بسيط هو بسيط في الظاهر لكن صعب واحدة تمسك لسانها صعب إلا من رحم ربي يا معشر النساء اتقين الله أكثرنا من الصدقة فإني وجدتكن أكثر أهل النار يعني معظم النساء اللي هيخش النار بسبب الغيبة معظمهم شوف كانت حنينة على زوجها حنينة على أولادها على مامتها على باباها على جيرانها على والدها على والدتها على جيرانها على الأقارب على الفقراء على المساكين ضاع كل ده في جلسة واحدة بس جلسة كل ده ضاع في جلسة صلاة إيه اللي أنتوا بتصلوها ديت ولا صيام إيه اللي أنتوا بتصوموه رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش لكن فطر على إيه على الغيبة والنميمة والعياذ بالله ورب مصل ليس له من صلاته إلا الوقوف والركوع والنصب شوية تعب بس كده وخلاص ليه؟ لأن صلاته ما خلتش لسانه يمسك يعني آآ آآ لم تجعل الصلاة لسلوكه سلوكا يتفق مع الصلاة صلاته ما نهتهوش عن الغيبة والنميمة ايه قيمة الصلاة ما قيمة هذه الصلاة بالله عليكم عشان كده لازم نفهم الإسلام زي ما جابه الرسول هو ده البنيان اللي الناس هدته هو ده البنيان اللي اتهد تعب فيه الرسول 23 سنة والناس ضيعوه بأرخص الأثمان والله يا فرحتي ان انا اتكلم كلام في الدين كتير قال الله قال الرسول ولا بنعمل ولا بقول كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون من يضمن الجنة؟ مين عاوز يضمن الجنة في جيبه؟ يضمنها هتضمنها إن شاء الله قول إن شاء الله بإذن الله اسمع اسمع قال رسول الله من حديث سهل بن سعد من يضمن لي ما بين لحييه لحييه الفكين دول اللي هو ده هو ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة متفق عليه أجاب لك أحاديث كلها متفق عليها ومعظمها صحيحة من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة النبي اللي بيوعدك والله يقول عن رسوله وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى وعد صدق وحق مين عاوز يضمن الجنة مين أخت فيكو مؤمنة صادقة تقول النهاردة أنا مش هخسر جنتي ولا أخسر وعدي برسولي أنا أحط إيدي في إيد الرسول أنا خلاص بطلت تبت إلى الله يا إما أتكلم كلام فيه خير يسكت خالص بقى أنا أضيع الحاجة بتاعتي اللي تعبت فيها وأضيع صلاتي في 70 سنة ولا 40 سنة ولا 20 سنة ولا خمس خمس سنين ولا سنتين أضيعهم عشان حاجة تافهة وهايفة ما لها قيمة أخسر ربنا وأخسر الرسول وأخسر ديني وأخسر آخرتي وجنتي عشان كلمة تافهة ما لها قيمة اسمع اسمع وعن سفيان بن عبد الله قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به قل لي حاجة ألتزم بيها ما حدش عنها أبدا أستقيم عليها لحد ما ألقى ربي إن الذين قالوا ربنا الله أي وحد الله بس ثم استقاموا هو بيقول للرسول كده قول لي حاجة ألتزم بيها أمشي بيها على الصراط المستقيم أوصل بيها إلى جنة ربي قال صلى الله عليه وسلم قال قل ربي الله ثم استقم طيب تمام قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي طب دي عرفتها هستقيم على المنهج وخلاص طب أخوف حاجة عليا إيه أنت خايف من حاجة عليا من إيه إيه الحاجة اللي هتضيعني إيه الحاجة اللي هتوديني في داهية إيه الحاجة اللي هتدخلني النار إيه الحاجة اللي هتحرمني من رؤية ربي فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا نبي شاور على اللسان وقال له هذا هو ده اللي انا خايف عليه خايف عليه يضيعك اسمع ما اخوف ما تخاف علي فاخذ بلسان نفسه الرسول ثم قال هذا هو ده يعني انت خايف عليا من لسان يا رسول الله قال له هو ده اللي هيوديك في داهيه لو اختبت الناس لو ما مسكتش لسانك عن الحرام هيضيعك والرواية عند الترمذي وقال حديث حسن وصحح الرواية الشيخ الجليل العلامة فضيلة الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع برقم 1965 وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع النبي يقول يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يعني قاعد مع الناس وده وها- ها- ويضحك هو صدق لا والله لا ده أحول أحول صدق جه امبارح لأختي واحد أحول كل ما اديله الكوباية الناحية دي ياخدها الناحية دي وهم اللي قاعدين بقى يضحكوا ها ها ها ويضحكوا خلي بالك بقى وعلى الأحول ده لهم يضحكوا ساعة أهو الأحول خد كل حسناتهم وضاعوا أنا استفدت إيه لما قلت أحول وسخرت من إنسان أنا إنسان بالله عليكم وقتها أنا إنسان أيحق أن يطلق علي إنسان أين الإنسانية أين الشفقة بأخيك الإنسان و- وأين الرحمة لأخيك الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله ما يتبين زي واحد يقول لك أنت تقف لنا على الواحدة يا شيخ سالم ما تسيبنا بقى نفك شوية الواحد مخنوق مخنوق سيبنا فضفض سيبنا اقول براحتي تفضفض وتقول براحتك هتمسك لي على الواحد يا شيخ سالم ما انت مش عارف انت مش عارف ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا كل أولئك كان عنه مسؤولا هتتسأل عليهم يوم القيامة مش أنا اللي واقف لك على الوحدة ده الملاكين اللي واقفين لك على الوحدة واحد على اليمين واحد على الشمال قاعدين لك أي هف أي هفوة أي لفظ اكتب حسنة أو سيئة اسمع ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد عمال يكتب عمال يكتب يكتب يوم القيامة تلاقي كتاب مليان فضايح مليان فضايح وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك مليان فضايح هيقرأ ايه ولا ايه هيقرأ ايه ولا ايه عدي الملائكة ظلموك شوف في بعض الناس برضه هيبقوا فجرة يوم القيامة فجرة ايوه يا رب الملائكة ظلموني كتبوا حاجة مش موجودة ايوه يا ابني ما يعرفوك الملائكة لا بتاكل ولا بتشرب ولا ليها في الهوى بتاع ابن ادم ده أجسام نورانية لا تعصي الله تطيع ولا تعصي مفيش محاباة مفيش واسطة عندها مفيش ظلم عندها ظلموني يا رب كتبوا حاجات مش موجودة فربك سبحانه وتعالى يقول له طب انت عاوز ايه يقول له انا بص انا عاوز شهود من من جوه جسمي طيب خلاص نخلي جسمك كله يشهد طيب معانا اتصال قبل ما نقول ايه الشهادة يوم القيامة آه، ناخد اتصال آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا مولانا
فضيلة الشيخ أحمد عامر أحمد عامر معاك يا فندم ال- الوالد والأخ والحبيب والصديق والمعلم استغفر الفاضل الله.
ال- فضيلة الشيخ أحمد عامر ده فضل من ربنا عليا النهاردة الحمد لله على السلامة من العمر يا الله مولانا يسلمك والله ويحفظك الحمد لله على السلامة والله أنا دلوقتي بسمع الحديث بتاعك يعني أنت خوفتنا خوفتنا من الحساب العسير أمام أحكم الحاكمين وهو يعني المفروض وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وبعدين يعني أنت فكرتني ب- بال- بالمشاكل اللي بتقابل أصحاب المهن المحامين المحامي اللي يبقى عارف ان ده مظلوم ويدخله السجن المحامي نعم نعم الصحافة نعم اللي بيكتب اللي بيكتب على بريء ده لازم يراجع نفسه التجار اللي يحلف يقسم بالله بيغش ها غشاشين تاجر بيغش وفاكر انه ده مال حلال ها المدرسين اللي بيحاربوا بعض الموظفين اللي بيوقعوا بين بعض الاعلانات اللي بنشوفها في التلفزيون الكاذبة اروح ادفع فلوس واخد حاجة تضرني كل دي من ال- المآسي الدكتور اللي اللي يقول لي لا انت لازم تعمل عملية وانا مش محتاج عملية انا محتاج ابرة الحاجات دي ايه لازم تنوه عنها وال- آه ال- كنت انا في عمرة الحمد لله على السلامة الله يسلمك ويتقبل عقبال الجميع والله يا رب اللي كنت في عمرة وبعدين لقيت قناة الناس لها جمهور عريض في جميع البلاد الإسلامية والله حاجة عجيبة ما كنتش عارف أمشي من الناس من مصر والسعودية وسوريا وحلب وتونس وليبيا وفلسطين واليمن والسودان والجزائر وال- كل الدول العربية لكن كانوا بيحملوني معلش انا هاخد دقيقتين لا، اتفضل.
وهحرم المشاهدين منك معلش اتفضل، دقيقتين اتفضل.
بس حملوني ان انا ابلغ كل صاحب برنامج التحيات والسلامات والدعوات بالتوفيق وكانوا بيخصوا فضيلة الشيخ محمد آه، حسين يعقوب ومحمد حسان وفضيلتك وناس كتير قوي فاكرين ان انا السكرتير بتاعك هات التليفون بتاع الشيخ سالم هات التليفون بتاع الشيخ سالم لكن حقيقة انا اتأثرت تأثر كبير جدا واحدة شفتها وانا في السوق بشتري حاجات آه، الام دخلت المحل طويل وانا كنت جوه في المحل فقالت لي والله بنتي بتتابعك وعايزه تسلم عليك فانا استغربت ايه اللي بتطلبني علشان أ- اخرج انا من المحل علشان اسلم عليها انما قلت اروح اشوف اسلم ماشي او من زباين اللي بيشوفوني لكن لقيتها قاعده على كرسي متحرك النصف الاسفل فيه شلل البنت جميله جدا ولما تشوفها سبحان الله زي ما قال ربنا لسيدنا يوسف آه، سيدنا موسى والقيت عليك محبه مني الواحد اللي يشوف البنت دي إيه؟ يحبها على طول لله وفي الله البنت النص التحتاني مشلول وقاعد على كرسي صوابعها فيها شلل بقها مش عارفة تتكلم الكلام أفهم منه عشرين في المية البنت دي بتحضر للماجستير قلت لامها يا ما بتعرفش تكتب يعني صوابعها مشلولة قلت لها قالت لي بالكلام قلت يا سلام نعم ربنا على الإنسان كبيرة جدا جدا جدا والإنسان ما بيشكرش البنت دي بتقول إيه والله أنا بحب ربنا قوي هي مش عارفة تتكلم يعني ب- بوضوح لما أمها كانت يعني بتترجم لي بتقول لي والله أنا راضية باللي أنا فيه وأنا سعيدة جدا ما دام ربنا راضي بكده أنا راضية وسعيدة قلت لها والله إن شاء الله هتبقي من اهل الفردوس قالت لي عايزه منك ختمه قلت لها ايه قالت لي عايزه رقم الشيخ سالم قلت لها والله ما معايا لان انا لابس الجلبيه ونازل من غير حاجه فقالت لي اعمل معروف علشان انا شفت رؤيه وفيه رؤ- رسول من الرسل بلغني ان انا ابلغ الشيخ سالم رساله وانا ممنوعه ان انا اقول اسم الرسول الا للشيخ سالم فقلت لها والله انا هبلغ هذا ها وقالت لي الرسول ده هو اللي جاني في الرؤيه قال لي انت هتطلعي عمره و- وربنا سبحانه وتعالى حقق لي هذه الامنيه ارجوك بلغ الشيخ سالم السلام وقول له في رساله من رسول من رسل الله انا ابلغها وما اقدرش اقول لك انت يا احمد يا عامر على اسم هذا الرسول فلو سمحت آه، اسمح لي ان انا اديها ال- التليفون ده بعد اذنك يعني جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا شيخي وحبيبي فضل الشيخ أحمد عامر جزاكم الله خيرا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الصحة والعافية وأن يبارك آه، فيك لهذه الأمة ربنا يكرمك ليه بقى ليه معلش ملحوظه واحده هاخد دقيقه كمان تفضل تفضل انا هاخد دقيقه انا كنت في الحرم لما جيت قريت في الجورنال ان في واحد يعني من المسؤولين عمل حفله كبيره ومنع اي واحد يخش الحفله دي ومعاه التليفون المحمول وللاسف انا كنت في الحرم ما بعرفش اصلي صلاه كويسه ابص الاقي غنيوه ابص الاقي دعاء من الت- من المحامين بقول لهم يا ناس يا ناس انتوا داخلين احكم الحاكمين وانت لابس ملابس الاحرام ملابس الحرم الاحرام ده يعني انت ميت واخد لي التليفون وعمال يطوف وعمال يسعى يقول له ايوه يا فاطمه ايوه مش عارف ايه اهدى يا ناس يا ناس اتقوا الله اتقوا الله في المساجد خش المسجد تجرد الى الله واترك التليفون بره او على الاقل اقفله انا معلش طولت عليك يا فضيله الشيخ والله لكن سامحني واشكرك واشكر حديثك وانا هستمتع بالحديث مره اخرى من فضلك جزاكم الله خيرا الشيخ الجليل فضل الشيخ أحمد عامر المعلم للقرآن خيركم من تعلم القرآن وعلمه فالخيرية, فالخيرية لكم ولو دخلت على آه، إسلام وي طريق الإسلام هتلاقي أعلى الأصوات لفضل الشيخ أحمد عامر على فكرة يعني أعلى أعلى أعلى إنسان بيتسمع هو فضيلة الشيخ أحمد عامر ومن الناس الحمد لله اللي قلوبها صافية وصادقة اللي جواه زي اللي بره يمكن أنا ببقى عنده في الجامع في خطبة الجمعة بلاقيه معايا وهو عمال يبكي بيسمع الخطبة وبيبكي بيتأثر بالخطبة وقلما تجد من يتأثر بخطبة أو بكلمة وأسأل الله أن يرزقنا عينا لله دامعة وأن يرزقنا الإخلاص في القول وفي العمل أسأل الله أن يثبت هذه الأخت وأن يرزقها يعني ال- الإيمان الصادق والإخلاص فيه وأن يشفيها وأن يعافيها شوف يا أخوانا والله يعني أنا أحس يعني ليست هذه بعاجزة إنما الواحد هو اللي حاسس إنه عاجز والله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول وفي العمل اللهم ارزقنا الإخلاص في القول وفي العمل اللهم ارزقنا الإخلاص في القول وفي العمل نرجع تاني مع حضراتكم ونتكلم مع بعض مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الصمت اسمع من يضمن الجنة لرسول الله وهذه الرواية من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة الرواية في صح الجامع برقم 6593 وعن عقبة بن عامر قلت يا رسول الله ما النجاة كيف أنجو أنا عاوز أنجي نفسي من النار ألم يقل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا أنا عاوز أنجي نفسي من النار ما النجاة هذا سؤال ينبغي أن يسأله كل مسلم لكل عالم ما النجاة كيف أنجو كيف أنجو من أهوال يوم القيامة كيف أنجو من ضمة القبر كيف أنجو من أهوال القبر كيف أنجو من أهوال القيامة كيف أنجو من على الصراط كيف أنجو من النار أنجي نفسي إزاي ما النجاة فقال صلى الله عليه وسلم أول حاجة أمسك عليك لسانك عاوز تنجي نفسك من النار ما تخشهاش امسك لسانك عن الغيبة والنميمة امسك لسانك عن الكذب امسك لسانك على شهادة الزور شهادة الزور والعياذ بالله امسك لسانك عن قذف المحصنات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة امسك نفسك امسك لسانك مرة في حياتك امسك لسانك لا يوديك في داهية ده حاجة بسيطة لا ده مش بسيطة ده هو ده الجهاد أعظم الجهاد امسك لسانك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ابدأ خطوة ربك ادالك 100 خطوة ابدأ اقبل على الله يقبل الله عليك حاول مرة في اثنين في ثلاثة في أربعة تلاقي نفسك تخلصت من مرض الغيبة لكن اللسان مز- يعني فاكهة على لسانه فاكهة والله هي فاكهة المجالس الغيبة ديت يقعد ويبقى يقهقه وفرحان وعمال يجيب وبعد ما خلص يقول لك اللهم لا غيبة يا ابو دم خفيف اللهم لا غيبة بعد كل ده اللهم لا غيبة وبعد يقول بطل يا ولا بقى خلاص احنا اختبنا كتير خلاص بقى كفاية بقى كفاية ساعتين غيبة يقول له بطل كفاية بقى فعشان كده لازم الواحد يقف مع نفسه وقفة اقف مرة في حياتك مرة واحدة بس قول لنفسك أنا هربيكي قول لها ونفس وما سواها فألهمها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها سابها سابها في الغيبة والنميمة وفي أكل الحرام إلى غير ذلك يبقى الناصح والمؤمن الصادق مع الله يو- يقف مع نفسه وقفة كده يقول لا أنا مش هسيب لساني ده يوديني في داهية مش هطلقه للعنان كده لا أنا هسجنه أنا هسجن لساني أيوة ابدأ عنوان النهاردة اسجن لسانك عن الحرام لكن في الكلام الطيب كويس الكلمة الطيبة صدقة تاخد عليها أجر تصلح من اتنين صدقة ليه ما تمشيش في الخير أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك والرواية صحح الشيخ الألباني هي في صحيح الترمذي صحح الرواية الشيخ الألباني العلام الألباني رحمة الله في صحيح الجامع برقم 1392 وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان يعني إيه تكفر اللسان أي تذل وتخضع له تقول له إحنا أنت اللي مسيطر على أعضاء الجسم خلي بالك ما تودناش في داهية تخضع وتذل له والعياذ بالله تكفر اللسان اتق الله تقول له كده ات- وتقول للسان اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت هتودينا في داهية اعوججنا الترمذي وقال حسن وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 351 وعن معاذ قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وأنه لا يسير الحديث الرواية صحيحة ك- ك- طويلة وأنا حاسس أن أنا خدت نص الوقت مع حضراتكم ولكن أنا أختصر الرواية في آخر خالص قلت بلى يا رسول الله قال اسمع بقى قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله قال فأخذ بلساني قال كف عليك هذا قلت يا رسول الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 5136 يبقى معظم الناس تكب في النار بسبب اللسان هو دهوت ثكلتك أمك بيقول له ها, ها أنت فاكر أنت فاكر إن الناس اللي بتختبوا وتنم دي هتخش جنة قال له أمال في إيه قال لا ده معظم الناس اللي في النار سبب دخولهم النار اللسان وعن أبي هريرة رسول الله قال اسمع معايا بقى تعالوا نخش في العنصر الثاني حتى لا أطيل على حضراتكم الغيبة نخش بقى ما هي الغيبة بقى تعال نعرف الغيبة الغيبة تعتبر شهوة هدم وتدمير للأسرة تدمير للإنسان والعياذ بالله إيه هي؟ أنا مش هعرف أعرفها كما عرفها الرسول في صحيح مسلم قال رسول الله أتدرون ما الغيبة بالكسر الغيبة مش الغاء الغيبة أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكر أخاك بما يكره هي دي الغيبة ذكر أخاك بما يكره والرواية في صحيح مسلم فواحد قال له طب انا لو لو انا قلت حاجه في اخويا قال له يبقى اغتبته طب ماهواش فيه قال له يبقى بهته يبقى افتريت عليه الكذب والروايه في صحيح مسلم اسمع اتدرون ما الغيبه قالوا الله ورسوله اعلم قال ذكرك اخاك بما يكره قيل افرايت ان كان في اخي ما اقول قال ان كان فيه ما تقول فقد اختبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته افتريت عليه رواه مسلم يبقى الغيبة مركزة في كده يا اخوانا ذكر أخاك بما يكره يعني ايه ذكر أخاك بما يكره أنا حد يقبل على نفسه واحد يقول له يحول هيقوم يضربه ما يحول ديت غيبة ممكن تقول لواحد يا قصير ما كلمة قصير دي غيبة ده جاي لي بنت امبا- امبارح واحد أزعة أزعة قصير قد كده اهو وهي بسم الله ما شاء الله طويلة طول النخلة الله يعني حاجة غريبة سبحان الله الناس حاجة غريبة أوي طب لازم تقول قصير ما تقول أي لفظ تاني بلاش قصير ده حاجة غريبة أوي فلان قصير فلان أقرع ما عندوش ولا شعرة أدي غيبة آه إيه ما بتعرفش تطبخ آه ما بتعرفش تطبخ دي غيبة أكلها كله مملح مش عامل زي الجبنة الحدقة الله أدي برضو غيبة طيب وايه تاني يا شيخ سالم ده حاجات كتيره ما تيجي نعنصرها شويه ما تيجي نوضحها اكتر بامثله تعالوا مع بعض في غيبه يا اخوانا في البدن يبقى الغيبه بتكون في ايه بقى الغيبه تكون اسمع معايا اما بنقص في بدنه او نسبه او في خلقه او في فعله او في بدنه او في دينه او دنياه يا سلام هم دول مواطن الغيبه احفظوها كويس أول حاجة البدن تقول مثلا ده فلان عمشة عمشة يعني بتعمل عينيها كده بصوا كده يعني دي اسمها العمشة بيقولوا عليها فلان عمشة وما بيشوفش إلا بسيط يعني فلان عمشة طيب وبعدين فلان أقرع قصير أو طويل آه وإيه تاني ده بقى الحاجة اللي بيكرهها الإنسان تعالوا دي في البدن الغيبة في آه، آه، الخلق خلق الإنسان يا عمي ده واد متكبر سيبك منه ما تمشيش معاه كلمة متكبر خلي بالك ركز فيها شوية ده واد متكبر ومنفوخ على الفاضي الله يرحم أبوه خلي بالك ركز معي متكبر ده في الخلق بقى ده واد جلدة ده واد بخيل عمره ما عزمني ولا على كوباية عصير جلده سيبك من الواد ده ده واد منافق ده منافق قال لا ده في الخلق اسمع معايا بخيل متكبر شديد الغضب عاجز ضعيف القلب متهور اما الغيبه في النسب في النسب يقول لك يا عم الله يرحم ابوه منفوخ يا اخويا على الفاضي الله يرحم ابوه مال ابوه ابوه كان اسكافي ابوه كان شغال عند ابويا بيمسح له الجزمه ده في النسب ده حرام كل ده حرام لا يجوز شرعا اسمع اسكافي او آه، ابوه كان خسيس ابن الخسيس دي الفاظ كلها شتيمه وغيبه بتاخد ايه بياخد والعياذ بالله جريمتين عند الله سبحانه وتعالى عقوبتين مش عقوبه واحده او ابوه كان اسكافي او ابوه كان زبال ده كل ده غيبه في النسب طيب أما في الأفعال المتعلقة بالدين هتقول ده فلان حرامي فلان سارق ده بيسرق ده بياخد رشوة ده مرتشي كذاب ده بيشرب الخمر ده خاين ده ظالم شوف شوف خلي بالكم ومعكش بينة ولا معاك دليل أما ده في الدين بقى أما في الدنيا ركز معايا تقول مثلا عليه ده قليل الأدب ده بيتكلم كتير واد رغايش ده بياكل كتير كثير الاكل ده في الافعال الدنيويه اما في الثوب الجلابي الجلابيه اللي بيلبسها او البنطلون او القميص او البدله او الفستان اللي لابساه او او او يا عم ده الواد لبسه مرهرط آه، ما بيفهمش في اللبس ده كمه كان طويل ده رجل البنطلون كانت طويله عباره عن شبرين على الارض ما بيفهمش في اللبس خلاص ده لابس جزمه زي رجل فرعون طبعا كل الالفاظ دي كلها بيقولوها الشباب على السنتهم والعياذ بالله بياخدوها من الافلام ويكرروها ومش حاسين ان دي العلمانيين هم بيكتبوا الافلام والحاجات دي كلها عشان يدمروا الدين وبيلقطوا من الافلام خلي بالكم في الافلام مركزه في النقطه ديت القفشات في القفشات يجيبوا واحد لابس مش عارف ايه لبسوه كده ويستهزئوا بيه طول عاملينه كده مرمطه للمسرح وخصوصا المشايخ المشايخ نفس مره يجيبوا قسيس مره واحده بس مره يجيبوا قسيس يمرمطوا بيه المسرح او حاخام يهودي مره بس مره اشوفها يجيبوه يمسحوا بيه بلاط المسرح او يستهزئوا بيه في فيلم ليه يقول لك اصل دين الاسلام ده دين ملطشه هم بيقولوا كده ملوش حد احنا مهما نعمل محدش هيكلم مين هيسند شيخ ومين هيتكلم على الشيخ لكن هناك لهم اللي يسندوهم لكن احنا معانا ربنا لينا الله فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين واي ممثل يستهزأ بشيخ اعرف انه اقول لك إيه، ما عنده ما يفهمش حاجه في الدين ما يعرفش حاجه عن دينه والعياذ بالله هو يقول لك الممثل انا بقرا في المصحف خمس دقايق قبل ما اطلع المسرح ده المصحف منك بريء خمس دقايق في القران ما اتعلمتش منه حاجه عملت هزه في الشيخ هو والشيخ خنفوش والناس ها ها ها ها والناس تضحك الشيخ خنفوش والشيخ ربرتوش ها وهو استهزاء ويجيب الشيخ ال- الكبير العجوز ويجيبه من فوق لتحت وتعالى هنا وتعالى هنا او يجيبوا الشيخ بيشرب خمره او يجيبوا الشيخ عمال ياكل ملوش الا في الفته والملوخيه وكأن المشايخ دول ما لهمش الا في الفته والرز الحمد لله احنا حته جلد على حته عظم اهو لا بناكل فته ولا بناكل ال- الا من رحم ربي فعشان كده يا اخوانا ولا يخطب بعضكم بعضا في المسرحيات في الافلام في الحاجات دي كلها الشباب بياخد ويلقط ويبدا يستهزأ والشيخ معدي يا مولانا خدنا على طرف جناحك يا مولانا ولا شيخ معمم بقى من علماء الازهر الاجلاء يروحوا واخدين العمه ويلعبوه بيها ما زي ما شاف في الفيلم بيقلد وجايبين فيلم فيه شيخ رايح رايح فين يا شيخ سالم اه رايح في في حاره كلها خمرجيه والشيخ بيحب والشيخ مش عارف يشرب والشيخ مش عارف يا اخي حرام عليكم اتقوا الله سبحانه وتعالى في المشايخ اتقوا الله في المشايخ اسمع اسمع يبقى واسع الكم اما عن ثوبه واسع الكم قصير عليه وساخه هذه هي الغيبه هي شهوه الهدم للاخرين ونهش لاعراضهم والله يصور المغتاب كوحش بشري ياكل لحوم الناس وهي محرمه ثم وهي ميته وهي حرام فما بالك لو كان الميت اخاه شوف أبشع الصور ولا يختب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهت- فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم مر الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلتي الإسراء والمعراج على قوم ضوافرهم نحاس الضوافر بتاعتهم نحاس طويلة عمالين ياكلوا بيها الوجوه والصدور يخمشون بها الوجوه والصدور يخمش يعني بيشيلوا الجلد باللحم ما يفضلش الا العظم بس على الوجه وعلى الصدر في ايه اهو ها ها ها ها, ها. في ايه فالنبي بيسال مين دول فقالوا له يا رسول الله اسمع معي الروايه الصحيحه ومر رسول الله في رحلتي الإسراء والمع- والمعراج على قوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فسأل عنهم فقيل هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم متفق عليه يبقى هم دول المختبين شفت صورتك يوم القيامة صورتين بتاكل ميتة الصورة الثانية ضوافر طويلة من النحاس وعمال تاكل بيها وشك وصدرك مين فيكم يستحمل كده أصل الناس فاهمة ده كلمة وخرجت وبس لا ده مصيبة كبيرة وعن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام ستنا صفية كانت ب- بتطبخ كويس فأكلها حلو عجب النبي فبيذكرها كلمة طيبة فقالت ما هي إلا قال الراوي يعني أشارت أنها قصيرة على ستنا صفية كانت قصيرة كانت قصيرة ما هي إلا فغضب النبي مع انه كان بيحب الست عائشه بس لا عند الغيبه ما يعرفش عند الدين ما فيش مجاملات حتى لو كان بيحبها حتى لو كان بيحبها قال لقد قلت كلمه لو مزجت يعني خلطناها رميناها في البحر هتخلي البحر لميته حلوه لونها جميل وطالع من البحر ريحه حلوه ريحه اليود الجميله واللون الجميل ده هتغير الريحه واللون وهتخلي البحر منتن لقد قلت كلمة لو مزجت بها مياه البحر لمزجته خلطته وأفسدته يعني قالت للنبي حسبك صفية كذا وكذا تعني قصيرة فقال صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته رواه الترمذي وقال حسن صحيح والحديث يعتبر من أبلغ الزواجر عن الغيبة قال البراء بن عازب خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث طويل جدا فقال يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تختابوا المسلمين ولا تتبع عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه في جوف ولو في جوف بيته إسناده جيد رواه أبو داود وقال إسناده جيد تعالوا بقى نخش في العنصر الثاني أيها الأحباب الكرام ألا وهو بواعث الغيبة إيه اللي بيخلي الإنسان يختاب يا إخواني ده سؤال ايه اللي بيخليني اختفي الناس واكل في لحوم الناس اسمع البواعث اول حاجه السخريه زي ما قلت لك في الافلام والمسرحيات السخريه لما يجي واحد يسخر من انسان غصب عنه لازم يغتابه فانا ابعد عن اي صاحب ليا بيسخر من حد لان هضحك وما دام انا سمعت منه وضحكت على القفشه بتاعته يبقى انا شريك معاه في نفس العقوبه طب انا ذنبي إيه وانا اللي قلت ما انت سمعت طب المطلوب مني احط ايدي في وداني ايوه ما تصاحبوش ايوه ما تصاحبوش ده بياخد بايدي الى جهنم اما الصاحب الطيب ياخد بيدي الى الجنه يبقى اول باعث من بواعث الغيبه السخريه يا سلام اسمع السخريه والاستهزاء من الاخرين يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم ده فعل أمر يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم اوعى حد يستهزأ بحد اوعى تاخد واحد قافية يبقى أول باعث من بواعث من بواعث الغيبة السخرية بنت مع بنت تقعد ويسخروا من واحدة ايه ده انهم يضحكوا مع بعض ساعة المطلوب مني ايه لما الاقي حد بيسخر اسيبه وامشي لكن في ناس بت ايه تروح تجيب بقى من الثلاجه تفتح الثلاجه ايوه والله حديثك حلو قوي وكلامك حلو يا اختي بيشرح الصدر والله كنت مخنوقه وفكيتي عني ده انا ده انا عمر ما كنت اضحك كده في حياتي ربنا يخليكي ليا انا عارفه انك بتحبيني وتروح تجيب لها طبق بقى كده مهلبيه ولا طبق ارز باللبن ولا مكسرات او تجيب لها تفاح اه لو تعرفي يا سلام طب معانا اتصال من المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف الحال يا شيخ سالم الحمد لله ازيك يا أم فهد الله يسلمك كيف كيف- حالك كيف حالك معاكم فهد من السعودية اهلا وسهلا بيكي في قناة الناس وقناة الناس بتشرف بيكي الله يسلمك أحييك وأحيي قناة الناس وعلى رأس مدير القناة الفاضل والشيخ الكرام وتحية خاصة للشيخ سالم الله يكرمك يا الذي محمد أمتلك قلوب الملايين من الناس الله يكرمك بأسلوبه الرقيق وكلماته المعبرة ودعواته الصادقة التي أو دعوته الصادقة التي تصل إلى القلب مباشرة آه، يعني طبعا الموضوع صراحة مهم وشيق وهو زي ما أسميته أنت آه، فاكهة المجالس والله المستعان يعني فعلا هو يعني من آه، المواضيع الخطيرة التي تحدث في مجتمعنا والناس يعني يتساهلون بهذا الموضوع آه، ويعتبرونه يعني آه، آه، زي ما قلت انت فاكهة المجالس او يعتبرونه من انواع ال- الفضفضة يا شيخ سالم نعم يعني آه، قال لي اذا كنت طفشان او زعلان او آه، كذا يعني افضفض نعم فلما يجلس ال- يعني الشخص في هذه المجالس ويعني يتكلم بالغيبه او يتكلم لا يعلم يعني مدى خطوره هذا ال هذا ال يعني الاثم او هذا ال يعني ال- الكبيره هي اعتبرناها يعني كما سمعنا منكم انها كبيره من يا ال أم وفاة نعم أسألك حضرتك شغالة إيه؟
انا معلمه معلمة في المدرسة في غيبة ونميمة مع المدرسين والمدرسات والله والله يا شيخ سالم آه، جدا يعني صراحه موجود لان ال- لا لان ال- الان يعني
للأسف الاتصال انقطع قطع أو كلام يا أم فهد سمعك يتقطع للأسف للأسف يا أم فهد جزاكم الله خيرا يا أم فهد وأنا أحب أهل السعودية والله حبا شديدا وربنا يبارك فيك وفي زوجك وفي أولادك ويبارك في كل أسرة في المملكة العربية السعودية أهل الخير والبركة والإيمان الصادق وعلماء أجلاء في المملكة العربية السعودية نحبهم ونجلهم في الله سبحانه وتعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت خطاكم إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى ونرجع تاني لبواعث الغيبة السخرية تاني حاجة الكبر دايما ال- ال- ال- المغتاب يا اخوانا دايما عنده الكبر مريض بمرض الكبر شايف كل الناس تحت وهو فوق ولذلك من أهم صفات إبليس إبليس الكبر قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين يا سلام يا سلام على الكبر ولذلكم في الصحيح لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر مش هيشم ريحة الجنة مش هيخشها ولا هيشمها المتكبر بالذات يبقى ايه اللي بيخلي واحد يختاب واحد المتكبر واحدة شايفة نفسها أحسن من فلانة فبتبدأ تاكل فيها وتنهش فيها واحد شايف نفسه أحسن ياكله من فوق يقول لك شفت أهو بقى مدير الله يرحم مكان ماشي حافي أنا أحق منه ليه ياخدوه أنا لا اشمعنى لا طب ما تجتهد وشد حيلك شوية على قدر اجتهادك ربنا هيديك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والمنصب مش مش ده مش نعمة ده نقمة ومصيبة على فكرة لما طلبوا سيدنا أبو ذر الغفاري من رسول الله قال يا أبا ذر إنك امرئ ضعيف اسكت اسكت ما تطلبش الإمارة ليه؟ هتيجي يوم القيامة تحاسب عن الشعب بأكمله أو في مصلحة حكومية تحاسب على الموظفين والناس اللي بتيجي المصلحة بتاعتك أديت ولا ما أديتش استقمت ولا ما استقمتش ده كارثة ذاك سيدنا عمر وهو بيموت له خلي ابنك يبقى هو الخليفة لهم لا يكفي واحدا من آل خطاب يسأل عن أمة محمد يوم القيامة شوف شوف الفهم شوف الفهم الكبير ولذلك من أهم علامات الساعة تلاقي ناس في مكان هم ما يستحقونها لا يستحقونها جاء رجل الى الرسول في الصحيح وقال يا رسول متى الساعة؟ امتى القيامة تقوم؟ النبي ده إنه يتكلم وسابه. الراجل زعلان قوي يا رسول الله متى الساعة؟ والنبي كان بيتكلم في موضوع تاني. فسابه النبي خالص. سابه خالص لحد ما خلص الحديث ثم قال أين السائل عن الساعة؟ فقام كده، أنا يا رسول الله أنا أنا السائل أنا. أنت اللي سألت عن الساعة متى الساعة؟ قال له نعم. فقال صلى الله عليه وسلم إذا وس إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة الراجل قال له مش فاهم إذا و- إذا إذا ضيعت الأمانة انتظر الساعة مش فاهم يا رسول الله قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة لما تلاقي واحد في منصب مش لا يستحقه ضيع كل حاجة وده السبب اللي احنا فيه على فكرة الضياع اللي احنا فيه السبب الواسطة للأسف الشديد تلاقي واحد مش مكانه ده ويقعد فيه الكبر وإعجاب المرء بنفسه من أهم بواعث الغيبة والجنة لا يدخلها متكبر تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ثالث حاجة الحسد من أهم بواعث الغيبة الحسد مرض المدمر حسد الناس بتحقد على بعض بتحسد بعض وده غياب دين غياب الدين شوف جاب عربية يوم الراجل يخش بالعربية في, في, في, في صور شفت منظر والله يا اخوانا أبكاني والله أبكاني فعلا زوج بزوجته معاهم طفل بترضع الزوجة ط- طفلها آه، معدي كده فجأة ما تعرفش ايه اللي حصل العربية أبيدت شفت منظر الطفل هو متقطع كده منظر يعني صعب صعب هو ده اللي بيعمل الحسد على فكرة الحسد هو ده ومعانا اتصال دخل أستاذ إسلام الاتصال ده إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زينب محمود إنهم من جامعة الأزهر نعم زينب محمود إنهم من جامعة الأزهر أهلا بيكم وب- وبحبايبي في الأزهر الله يخليك بكالوريوس تجارة أهلا وسهلا أهلا بأهل وسهلا وأحبابي بحضرتك.
من آه، من طلبة الأزهر وعلماء الأزهر الله يخليك يا دكتور وشرفت قناة الناس الله يخليك يا دكتور بعد إذن حضرتك هو ما حصلش نصيب دلوقتي ما بيني وما بين جوزي يعني أنا اتطلقت منه على الإبراء وخد حقوقي كلها و... ومعايا طفل منه دلوقتي مع إني رعاية ربنا في... فيه وفي أهله وفي ناسه وفي كل حاجة بس ما حصلش نصيب ما بيننا وما بين بعضينا فعايزه حضرتك توجه له دعوه دلوقتي عشان الطفل دوت يعني انت خدت حقوقي كلها وتنازلت لك عن حقوقي كلها حق طفلك فين حتى النفقه بتاعت ابنه مش عايز ان هو يدفعها ولا عايز ان هو يعني يعرف حتى ابنه دلوقتي طب يعني اعمل ايه معاه مش عارفه سبب الطلاق إيه؟
ولا مسكن ولا اي حاجه خالص سبب الطلاق يا أخت ما ت- ما تقوليش من ناحية واحدة بس سبب الطلاق نعم سبب الطلاق سبب الطلاق الاهل هو انسان محترم وانسان كويس وكل حاجه واخلاقه عاليه جدا انما الاهل هم السبب في اللي انا فيه دلوقتي يع- يعني كان نفسي ان انا اعيش مع جوزي يعني- لدرجة إن أنا يعني- قلت له أعيش يعني- معاك في اوضه والرب ابننا دوت ويطلع ابننا ما بين ابوه وما بين امه واتحايلت عليه كتير جدا بس هو منطوي ن- اتجاه اهله فمش عارفه اعمل معاه يعني إيه وبعدين منطوي يعني إيه منطوي لأهله يعني إيه منطوي يعني قاعد- ما هو بقى يعني هو بيسمع كلام اهله في كل حاجه يعني غيبة ونميمة اه يعني سبب الطلاق الغيبة والنميمة بالظبط كده يعني بيقولوا له كلام عنك كتير آه، بيقولوا كلام عني وهم بيصدقوه يعني أيوة.
هو بيصدقهم لان هو مسافر على طول في الغردقه ايوه قاعد في الغردقه هناك على طول ينزل من السفر خمس ايام بس عايزني برضو ان انا اقعد في وسط اهله مع اخوه في شقه اخوه اتحايلت عليه كتير ان احنا نروح شقتنا ونقعد في شقتنا الخمس ايام اللي ننزل فيهم من السفر هو- دول لا لا يجوز شرعا انك تقعدي في بيت في اخوه في غيابه لا يجوز شرعا ما اهو بقى يعني اعمل انا ايه بقى معاه الرسول يقول اتحاولت أرأيتم معاه في الحمد.
كلام كتير لدرجه ان بابا قال له ممكن ان انت تجيب شقه من بره ايوه
الرس... الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اياكم والدخول على النساء فقال رجل من القوم رايت الحم قال الحم الموت يعني لا يجوز شرعا اخ يخش في بيت اخوه او واحد يسافر ويسيب اخوه في البيت لوحده كده يسافر للسعوديه اربع سنين ويسيب اخوه في البيت فهذا لا يجوز شرعا يا اخوانا لا يجوز شرعا المصائب كلها بتيجي من هنا فعشان كده انا بوجه نداء الى هذا الزوج الطيب المبارك يعني انا شهاده كويسه انك انت يعني بر بوالديك وباهلك وكده كن بر بزوجتك يعني ما تديش هنا حقوق وتترك هنا حقوق الام لها حقوق والاب له حقوق واخوانك لهم حقوق لكن زوجتك برضه لها حقوق وابنك له حقوق لما تجردها من كل شيء لا يجوز شرعا اصلا ايا كانت ظروف الاحوال لا يجوز شرعا فعشان كده انا بطلب منك يعني انك انت تسمع ندائي واسمع ان شاء الله المحاضره اللي جايه يوم السبت القادم انك رجعت زوجتك كان نفسي اعرف اسمك عشان اوجه عليك النداء ولكن اسال الله سبحانه وتعالى ان يرسك يرسل اليك هذه الرساله اسال الله ان يشرح ان يشرح صدرك لزوجتك والى بيتك أ- والله خر... اهم سبب من اسباب والله العظيم تدمير البيوت الغيبه والنميمه ان الواحد يسمع هنا ويسمع من هنا لحد ما بيته بيتخرب ويدمر بيته بايده للاسف الشديد من أهم علامات من أهم البواعث اللي بتدفعنا إلى الغيبة الحسد وذلك بحكي لكم بقول لكم حادثة كانت رهيبة جدا هو ده من الحسد على فكرة الحوادث الرهيبة اللي فيها الموت إن العين حق وإن العين لا تدخل عبد القبر الحاجة الوحيدة بتودي القبر مباشرة العين صاروخ آه، يعني صاروخ آه، يعني قوي جدا زي ما تقول اختي فاضله اسمها ام احمد الله يكرمها ويديها الصحه والعافيه تقول لك انتوا عندكم في مصر صواريخ يا شيخ سالم صواريخ جو جو وارض ارض هو مش عندنا في مصر بس ده في جميع الدول بلا استثناء الا من رحم ربي يعني يعني في في دول تانية فيها نفس الحكايه يعني مش عندنا بس ونسال الله سبحانه وتعالى ان ان, أن يشفي الناس من هذا المرض اللعين الحسد والحسد تمني زوال نعمة من على الغير ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فالحسد ده صفة من صفات اليهود والعياذ بالله فعشان كده المطلوب من كل مسلم ما يحسدش لأن الحسد غصب عنك هتختاب خلي بالك غصب عنك أيوه هتلاقي في دوافع غصب عنك عمالة تختاب فلما واحد بيحقد على واحد وبيحسد واحد ده انه يختاب يجيب في سيرته على طول زي واحد بيقول على شيخي لو ربنا ياخده لو ربنا يخلصنا منه بقول له ليه يا ابني ليه ربنا ياخده وليه ربنا يخلصك منه يا عم من يوم ما جه خلى الناس تحبه وخد الجامع مننا قلت له يعني هو قبل ما يجي كان الناس اللي في الجامع دول كانوا بيجوا يصلوا وراك قال لي لا ما كانش بيجي ربعهم قلت له طب هو فايده وخير وجاب الناس المسجد كان سبب من الأسباب ربنا اللي جابه هو كان سبب من الأسباب لا بس هو بيصلي بالناس وأنا اللي كنت بصلي ياخد مني الإمامة ليه قلت له دي وظيفته وهو مؤهل ليها أنت مش مؤهل أنت وظيفتك إيه أنت شغال إيه قال لي أنا دبلوم تجارة طب أنت شغال إيه قال لي أنا مش شغال يعني أنت قاعد بس للغيبة والنميمة حاجة غريبة يا أخوانا والله أمر عجيب والله نسأل الله العافية والعافية رابعا من أهم البواعث للغيبة سوء الظن سوء الظن سوء الظن ده هو كارثة الأمة حاليا إلا من رحم ربي كارثة الناس دايما تفترض سوء الظن يعني لما واحد يقول لواحدة إيه، السلام عليكم ازاي صحتك وعامله ايه ويتكلم معايا اه شوف يا عم ده بيحبها بيموت فيها ده بيمشوا مع بعض ده كذا ده كذا ده كذا او ممكن واحد للاسف الشديد يعني شغال في حته واحده جايه تخلص منه اه يا عم ايوه يا عم ده ماشي وبيمشي معاها وجايه له لحد هنا في الشغل ليه دايما سوء الظن عند الناس ليه دايما سوء الظن ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع امنا صفيه في في في رمضان خارج المسجد كده كان في الاعتكاف فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم مع امنا صفيه فصاحب من الصحابه معدي السلام عليكم فالنبي رحمه قال له تعالى خد قال له في ايه قال له تعالى انها صفيه زوجاتي شوف شوف حبيبك محمد انها صفيه ز... قال افيك نظن يا رسول الله احنا بنشك فيك ابدا قال لا لا بعد ما تمشي الشيطان يقول لك هو الرسول كان واقف مع مين وهتبدا تشتغل واحنا مشكلتنا كده سوء الظن يا عم ده دايما فاتح الدرج بتاعه ده كرشه كبير ما هو ده هو ده كلام الناس على فكره اه طب تخرج الصبح الساعه 9 ما بترجعش الا الساعه 9 بالليل يعني ايه يعني فيها ان آه ده سوء الظن بقى ولذلك الرسول يقول اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث من اكذب الاحاديث الحديث سوء الظن دايما يا اخوانا من اهم صفات المؤمن حسن الظن بالناس احسن الظن بيا وانا احسن الظن بيك ليه تسيء الظن بيا وانا اسيء الظن بيك ليه وعشان ايه ده حتى يا اخي لو اخوك ده كان وحش برضه احسن بيه الظن ده حتى لو كان ماشي واحد استره برضه ما تفضحوش احسن بيه الظن برضه احسن الظن اتعلموا ازاي يكون جوه نظيف والله يا اخوانا دي مدرسه ولذلك من اهم صفات اهل الجنه ونزعنا ما في صدورهم من غل من احقاد وسوء ظن ومعنا اتصال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اتصال انقطع يا اسلام ماشي يا استاذ اسلام هات الاتصالات على طول يا اسلام عشان ما نقطعش مع الحلقه بس بارك الله فيك يبقى تمني زوال نعمة ده الحسد بعد كده سوء الظن احنا سوء الظن يعتبر من المرض العضال والعياذ بالله سوء الظن بالناس والله ينهى عن ذلك يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم إثم كبيرة من كبائر خامسا التشهير بالناس مرض ان احنا لابد ان احنا نشهر بالناس من اهم بواعث الغيبة انك انت بتشهر بالناس تفضح الناس ده امبارح مسكوا واحد مع واحد انت مالك ليه تنشر الفساد استر عشان التاني ما يطمعش فيها يحصل فساد اكتر واكتر واكتر ذاك الجرايد الحمراء اللي بتكتب الحاجات دي القبض على الممثله في الشقه الفلانيه ما تشتريهاش لان هذا يتعارض مع دينك هذا يتعارض مع الاسلام التشهير ليس من الاسلام اعتبره الإسلام من الكبائر ولذلك جاءت امرأة في صحيح مسلم إلى رسول الله قالت إن حبل من الزنا فأعرض عنها يعني امشي يعني توب بينك وبين ربنا لأن الإسلام ما بيحبش الفضايح فجاءته من الخلف أعرض ع- ف- راح لافف في الناحية التانية لفت له قالت يا رسول إن حبل من الزنا طهرني يا رسول الله فأعرض عنها راح ماشي الناحية دي جات له الناحية دي مشي الناحية دي جات له الناحية دي قالت إن حبلى مش هسيبك طهرني من الزنا قال اذهبي حتى تضعين يلا روحي لحد ما تنزلي الجنين اللي في بطنك تسعة اشهر ممكن تراجع نفسيها تتوب بينها وبين ربنا شوف الاسلام ما يحبش الفضايح فالتشهير ليس من الاسلام من اهم بواعث الغيبه التشهير انك تحب تشهر بالناس تفضح الناس تعري الناس ودي مرض عند النساء دايما لابد لازم تطلع في جارتها مصيبه لابد وتشهر بيها واحيانا ما بيكونش فيها الصفه دي زي واحد شيخ في المنصوره الراجل صاحب البيت عاوز يطرده لانه شيخ فقال لك ما العماره الوحيده اللي فيها شيخ ما نطرد الشيخ يعمل ايه عشان يطرد الشيخ راح مطلع عليه اشاعه انه ساحر صور ساحر عشان ايه يخلي الناس تزهد فيه بيبكي لي الشيخ والله بحرقه والله لو تصور اصل الانسان يملك سمعه يعني انت بعد ما سمعتك تنزل في الحضيض وفي الارض ايه اللي انت استفدته ذاك ما تلاقيش التشهير الا بالمشايخ تصور حطها كده مفيش المشايخ بس بيركزوا على المشايخ عشان كده يا اخواننا اي شيخ يشهر بيه لا تصدقه ده من الاسلام احسن الظن بشيخك تاني حاجه انك ما تسيئش الظن بالشيخ يعني انت لا تسيء الظن به عشان كده يا اخواننا بلاش المشايخ اي اي انسان ايا كان الا طبعا اللي بيتاجروا بقى في اعراض الناس اللي اللي استوردوا القمح اللي مسرطن ذاك انا بأناشد القضاة شرفاء لا تأخذكم رأفة ولا رحمة بهؤلاء اعدموهم في ميدان عام أسأل الله للقضاء المصري الشريف النظيف الأمين أن يحكم عليهم حكم بما حكم الله سبحانه وتعالى في كتابه حكم الحرابة لأن ذنب طفل صغير يأكل خبز يجيله سرطان ذنبه إيه؟ أعلى نسبة سرطان موجودة عندنا أعلى نسبة سرطان بسبب هذا الفساد لو ضربتم عليهم بمطارق من حديد ما وجدنا أحد يفسد في الأرض ويفسدون في الأرض نروح لفاصل ونرجع تاني إن شاء الله الله وكفى واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ورجعنا تاني بعد الفاصل نعتذر الاخوه بالنسبه للاتصالات اوقفنا الاتصالات ال- اليوم لان الوقت يعني آه، ضاع من بين ايدينا ولم يبقى معنا الا يعني القليل من الوقت فسامر يعني سريعا على العناصر آه، باذن الله سبحانه وتعالى بواعث الغيبه اول حاجه السخريه كما قلت الكبر الحسد سوء الظن خامسا التشهير بالناس حب التشهير بالناس والأزمان يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين وفي رواية فتثبتوا التشهير بالناس ما يجي حد يقول لي حاجة على أخويا المسلم ما صدقش أبدا ما يكون في أربع شهود فلا يجوز شرعا طيب سابعا موافقة الأقران إن أنا ب- ب- بمشي مع الناس على هواهم يعني ثلاثة قاعدين بيختبوا في إنسان فأنا بمشي على هواهم دي اسمها موا- مو- موافقة الأقران بمعنى صح يعني ومجاملة الرفقاء أو مساعدتهم فإنهم إذا كانوا يتفكهون في الأعراض رأى هذا أنه إذا أنكر عليهم هذا قطع الصلة التي بينهم وبينه طيب بعد كده اللعب والهزل ثمانية أحيانا في اللعب يقول لك إحنا بنلعب وبنهزر فده طبعا و- والعياذ بالله نسأل الله العافية طبعا فيه تعال نخش في العلاج بقى دي بواعث الغيبة الثمان حاجات دول أهم حاجة في العلاج يعلم المغتاب أنه بالغيبة متعرض لسخط الله أولا إن ربنا غضبان عليه وهيسخط عليه وما دام سخط عليه يبقى لن يشم رائحة الجنة يبقى ما فيش رحمة ليه يضيع نفسه على حاجة تافهة وهيفة طب حاجة تانية الحاجة التانية يعرف اللي بيغتاب ان يوم القيامة حسناته هتذهب الى من اغتابه وسيئات المغتاب هتوصل الى من من اغتاب يعني واحد اغتابني انا هاخد حسناته وانا عملت سيئات في دنيتي هديها له يبقى انا هخش الجنه على الجاهز يا فرحتي ولذلك اما واحد يقول لك فلان اغتابك ببقى فرحان على فكره ببقى فرحان اني ضمنت يوم القيامه هاخد حسنات من واحد ضمنت ان انا اخش الجنه الحمد لله رب العالمين فمن استحضر ذلك لن يتعلق بلسان غيبه ابدا ثانيا من العلاج وينبغي لما انسان يجي له غيبه ان يتفكر في عيوب نفسه قبل أن ينشغل بعيوب غيره لما يجي واحد يقول لك أحول وكذا وكذا وكذا وبخيل وجلده وما بيصليش مش كده طب ما أنا أنا ممكن يكون فيا أكتر من اللي قاله الراجل دهوت طب ما انشغل بعيوبي وأعالجها أه ده أنا فيها صفة وحشة أنا دايما أرد على والدتي لا طب ما أنا أعالج ده الأول والدي بيقول لي روح حاجات هات حاجات هات عيش ما بروحش طب ما انا اعالج فيا المرض ده قبل ما انا ابص لعيوب غيري يبقى عالج نفسك وانظر الى نفسك وعيوبك قبل ان تنظر الى عيوب الاخرين ثالثا ينظر في السبب الباعث للغيبه زي اللي قلت الثمانيه دول نراجعهم مع بعض انظر في السبعه الثمان حاجات دول السخريه الكبر واعجاب المرء بنفسه الحسد سوء الظن التشهير بالناس التشفي والغيظ والعياذ بالله موافقة الأقران ومجاملة الرفقاء ثامنا اللعب والهزل التمانية دول لو فكرت فيهم وبعدت عنهم مستحيل هتختفي حد هو ده العلاج الوحيد للغيبة والنميمة الأعذار المرخصة في الغيبة بقى انت قلت يا شيخ سالم في بداية الحلقة ان احنا ممكن في مواطن يجوز فيها الغيبة ايه هي أول موطن التظلم يعني ايه التظلم لما اروح المحكمه للقاضي زي الاخت اللي قالت ان زوجي عمل فيا وعمل يجوز لزوجها بتشتكي لشيخ او تشتكي للقاضي لما يجي القاضي يقول تعالي هنا زوجك بيقول فيكي كذا وكذا تقولي ايه تقول لا والله ده هو بخيل وحارمني ومجوعني زي ما بشوفه في الجرائد كده ومصوعني وحارمني وكان بيضربني فده يجوز لان في قاضي عشان بس يحل المشكله الكبيره ديت التظلم امام القاضي من جريمه لذلكم قال الرسول إن لصاحب الحق مقالا متفق عليه يعني لازم يقول ما يقعدش ساكت عشان ما يضيعش حقه رواه البخاري من حديث أبي هريرة ثانيا المواطن التي يجوز فيها الغيبة الاستغ... الاستعانة على تغيير منكر زي ما سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه آه... الاستعانة على تغيير المنكر ورد المعاصي إلى منهج الصلاح اسمع معايا سيدنا عمر مر على سيدنا عثمان وكلا سيدنا طلحه فسلم عليه ما ردش فراح قال لسيدنا ابو بكر فطبعا دي ما تعتبرش غيبه انه ما بيردش السلام فاصلح بينهما سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه فذهب الى كلا الى عثمان والى طلحه فاصلح ما بينه وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فخدوا من ديت ان عمر قال فهذا يجوز يعني لما تلاقي وانا سلمت على الشيخ سالم امبارح وما ردش عليا ومتكبر بل متكبر ولا ايه لا يمسك لسانك قول لقاضي قول لشيخ زميله قول له قول للشيخ كذا كذا كذا كذا آه بعد كده ثانيا الاستعانة على تغيير المنكر ثالثا الاستفتاء ساعة الفتية لما واحدة تجلس أمام شيخ أو واحد يقعد قدام الشيخ ويقول جاءت زوجة أبو سفيان إلى رسول الله وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح يعني بخيل لا يطعمني أنا ولا أولادي أعمل إيه ممكن أخذ من وراء رسول الله اسمع بقى كما فعلت هند بنت عتبة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطي ما يكفيني أنا وولدي فآخذ يا رسول الله أفآخذ يا رسول الله من غير علمه فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف يعني ما تفتريش مش تاخد تخزني في البنك زي ما بيعملوا الايام دي لكن الرسول اجاز اجاز واحده محوشه من ورا زوجها 300 ألف جنيه وتقول الرسول اجاز مش الرسول اجاز اجاز ده ده نهب وسرقه فهنا ما دام الزوج بخيل تشتكي للشيخ يشوف لك حل في المشكله دي كلها او زوج بعيد عن زوجته والعياذ بالله وعايز حقها شرعي تشتكي فدي مش غيبة على فكرة أو في مشكلة كبيرة في البيت مش عارفة تحلها فتقولها للشيخ أو تقولها لوالدها لوالدها بس ما تروحش لمامتها لأن أحيانا النساء بيفضحوا تروح لمامتها الحاج جوزي تقول له ده احنا ده احنا واخدينك كنت حتة جلد على عظمة احنا كنا واخدينك اللي ما كانش حيلتك حاجة يا شحات ده ابوك كان حرامي ده ابوك مش عارف كان كذا تعمل له فضايح وتلم الجيران وناسيه انه عنده عيال بكرة الناس هيعاروهم بالأب للأسف الشديد يا أخوانا مش كده مش كل حاجة تروح تقولها لوالدتك إذا كانت ال ال ال الوالدة يعني ما عندهاش حكمة ما ينفعش تقول لها رابعا تحذير المسلم من شر إنسان زي واحد بيفسد في المجتمع فالشيخ لازم يحذر الناس منه خلي بالكم ما تسمعوش ما تمشوش ما تروحوش خلي بالكم ده للتحذير بس وليس التشهير وانا ضد عالم ياكل في عالم بصراحه انا بقولها صراحه على الملا انا ضد اي شيخ ياكل في شيخ ومش زي ما بيشوف كده العلمانيين بيجيبوا المشايخ في الفضائيات اللي هشك بشك عارفين طبعا الفضائيات هشك بشك هشك بشك انا مش هغشك عارفين اكتر مني الواحدة متبرجة حاطة رجل على رجل واتكلم الشيخ في الدين مش عارف دين على رأي الشيخ الجليل الله يديله الصحة والعافية الشيخ وجدي ربنا يطول لنا في عمره يديله الصحة والعافية إيه، دين ولا تين دين ولا تين حاطة رجل على رجل وسايبة شعرها وقاعدة كده قدام الشيخ اللي بيقول قال الله قال الرسول وعمالين يخبطوا في بعض الشيخ ده يجيب فتوى وده يقول ف- آه وخبط بقى فتة مش فتوى ويخبطوا في بعض يقولوا شوف شوف المشايخ ده لو مسكوا الحكم هيضيعونا وهو ده اللي عايزينه فعشان كده ما تح- يعني في بعض للاسف بيحب المزاريه يحب الشاشه قوي بيموت بيعبدها لو غاب عن الشاشه لحظه يموت فعشان كده يا اخواننا لا مره في حياتكم بس اصدقوا مع الله اي واحده متبرجه تدعوكم او واحد علماني يدعوكم لا ما بن- ما ننهش في بعض ده اخويا المسلم ما نهش فيه ما نخبطش في بعض كده منظرنا بقى وحش مش مع المسلمين مع غير المسلمين والرسول والله يقول في كتابه محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم احنا مش داخلين مباراه ناكل في بعض ونحارب في بعض الناس محتاجانا ده في ناس ما بتعرفش تتوضى وفي ناس والله والله يا اخوانا ما بيعرفوا يتوضوا فوجئت مره بصلي على جنازه قبل ما اصلي بسال في حد قريب لل- للميته قالوا في ابنها موجود قلت هو اولى ان يصلي عليه تعالى صلي على والدتك شوفوا ركز معايا فقال لي انا مش متوضي قلت له روح اتوضى احنا هنستناك فوشوشني قال لي ما بعرفش اتوضى كبير مش صغير ما بيعرفش يتوضى بالله عليكم ده الإمام الشافعي رحمه الله بيثنوا بيثني الإمام أحمد على الإمام الشافعي بيقول إيه؟ رحمه الله كان يحسن الوضوء كان يحسن الوضوء وكتير من الناس ما بيعرفوش أصلا يتوضأ ولا عارفين للأسف في دول عربية كتيرة جدا للأسف الشديد نسأل الله العافية والعافية نسأل الله العافية والعافية في نهاية الحلقة احنا النهاردة اتكلمنا في ست عناصر يا اخوانا العنصر الأول احنا اتكلمنا فيه ألا وهو فضل الصمت ما هي الغيبة حقيقتها وما هي أسباب الغيبة علاج الغيبة الأعذار المرخصة في الغيبة كفارة الغيبة ورد الغيبة لم يبقى في النهاية إلا يعني أنا في دايما أحب الناس المخلصة لله عز وجل وفي يعني آه، سمو الشيخ آه، سلمان بن حمد بن عبد الله بن خليفة رحمه الله هذا الرجل من الناس اللي محب للعلماء وكان بعت لي رحمه الله من أجل أن أذهب إلى دولة البحرين الطيبة المباركة التي أحبها حبا جما دولة شقيقة لنا وشاءت الأقدار إن احنا كنا في- لسه في بداية قناة الناس إن إحنا لسه بنقول يعني إيه، كان ما- ما كناش قادرين نسافر وكده يعني للدول وكده كان علينا ضغط جامد يعني وهذا الرجل محب للعلماء رحمه الله فأنا أدعو له اليوم أن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في الفردوس الأعلى كان يسعى للفقراء والمساكين وله في عمل الخير الكثير فلا بد أن يذكر وأن ندعو له جميعا أسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له وأن يسامحه وأن يبارك له في زوجته وأن يبارك له في أولاده إنه ولي ذلك والقادر عليه آه هو إحنا ما قلناش فعلا كفارة الغيبة ال- فإحنا محتاجين إن إحنا نتكلم على كفارة الغيبة نخليها المرة الجاية يا أستاذ إسلام حاضر نخليها المرة الجاية لأن الوقت انتهى كان بس ينقصنا كفارة ال- ال- الغيبة والنهارده نبدا مع بعض ان شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى قبل ما ندعي عايز انبه الاخوه والاخوات الى مسابقه مسابقه الخير المسابقه دي مرتبطه ببرنامج السلوك الاجتماعي في الاسلام الفكره دي جت لي وانا في الحرم افتكرت والدتي رحمه الله عليها فانا قلت ان شاء الله هعمل عمره لكل ارمله شئيت وتعبت وربت اولادها دي مش صدقه اولا دي مش صدقه ده طلعنا المره اللي فاتت ما يزيد على 84 الف جنيه على فكره كانت مبالغ كبيره مش صغيره كرمنا الامهات ده تكريم اسمه الوفاء تعبتي فربنا بيكرمك دي مش صدقه اوعى حد يفكر ان دي صدقه دي مش صدقه لا مني ولا من اي انسان ده ده تكريم من الرحمن سبحانه وتعالى بعمر عشان كده سميتها عمر عشان ما يحرجش اي حد لكن يجوز ان ياخد الفلوس دي يعمل بيها مشاريع فاحنا بنشجع على العمل بصراحه عشان الفلوس تمشي بين ايد الناس ويبقى في تجاره بين ايدي الناس المسابقة دي مرتبطة بهذا البرنامج السلوك الاجتماعي عشان ما نتكلمش كتير قلت لازم في برنامجي يكون في فعل ما يكونش كلام بس الحتة التانية يا اخوانا هنطور المسابقة شوية احنا طول ما احنا ماشيين بفي افكار جديدة المسابقة المرة دي هتكون للأرامل اللي عندهم أولاد اللي عندها ولد كفيف اللي عندها ولد ما بيتحركش اللي عندها ولد مريض مرض شديد جدا تكتب لي على الظرف من بره عندها كفيف أو أو أو أصحاب الاحتياجات الخاصة خلاص يا اخوانا تبعته على ظرف ما تبعتوليش على التليفون بتاعي لان التليفون بتاعي ما بيستحملش ما بلاقيش الا اسم بس واحيانا ما بلاقيش حاجه خالص استحلفكم بالله ما تكتبوش اسم ارامل على التليفون بتاعي ولا تبعتوا لي احلام على التليفون بتاعي استحلفكم بالله فانا آه، التليفون بتاعي 012 77 97 613 012 77 97 613 ده ما يتبعتش عليه ده للاستفسار بس او تبعت رساله في حاجه خاصه الحاجه الثانيه بقى تبعتوا ازاي تبعتوا جوابات على العنوان الاتي مدينه الانتاج الاعلامي بمدينة 6 أكتوبر بوابة رقم 4 يصل ليد الشيخ سالم مفتوح اللي عندها ولد كفيف أو أو تكتب بره إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى يبقى المرة دي هتبقى للبر بوالديه وتبقى للأرامل اللي عندها أصحاب الاحتياجات الخاصة وغير الخاصة برضه بس اللي عندها حاجة خاصة لها الأولوية الحاجة الثالثة وهي الأهم يا إخوانا آه، أصحاب الاحتياجات الخاصة هيبقى لهم معايا ثلاث عمرات أربع عمرات لأن معظم الكففة للأسف والاخوه اللي هم برضو اصحاب الاحتياجات الخاصه اللي ما بيتكلمش واللي هو ما بيتحركش برضو لازم يكون معانا ان شاء الله باذن الله عمره ليه ياخد الفلوس دي يعمل بيها مشروع له كشك اي حاجه هو حر في الفلوس ان شاء الله بس احنا بنقول لهم احنا فاكرينكم مش ناسينكم باذن الله برنامج السلوك الاجتماعي يوم السبت هيكرم الارامل يكرم ال- باذن الله اصحاب الاحتياجات الخاصه وباذن الله البارين بوالديهم الثلاثة دول مع مسابقة الخير في خلال الشهر الجاي كله يبعت بإذن الله سبحانه وتعالى وإن شاء الله ربنا يبعت لكم من عنده العمرة بإذن الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك إني داع فأمنوا خلفي بقلوب خاشعة
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك يا الله غفرانك يا الله لطفك يا الله يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا من يسمع أصواتنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا اللهم تب علينا التوبة النصوح اللهم تب علينا التوبة النصوح يا تواب تب علينا اللهم اغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء بكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وسامحنا وتجاوز عما فعلنا يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا اللهم لا تفضحنا في وسط خلقك لا في الدنيا ولا في الآخرة بكرمك يا أكرم الأكرمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تبغض إلينا الدنيا اللهم بغض إلينا الدنيا وحبب إلينا الآخرة اللهم أحسن خاتمتنا أمتنا على الإسلام والتوحيد اللهم بيض وجوهنا عند موتنا اللهم بشرنا بالروح والريحان وبجنة النعيم هون علينا دخول القبر هون علينا ظلمة القبر آنس وحدتنا في قبورنا آمن خوفنا في قبورنا ثبتنا اللهم بالقول الثابت في قبورنا اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وانصر أمة الإسلام وانصر أمة الإسلام وانصر أمة الإسلام بكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم رد الشباب إلى دينك ردا جميلا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين بكرمك يا أكرم الأكرمين
وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك مع سبعة عشر, عشر مرضا مع 17 مرض هنعيش معاهم في اللقاء القادم بإذن الله مرض اللسان الناس ما تعرفش إلا أربع حاجات هتسمعوا حاجة جديدة في اللقاء القادم بإذن الله انتظروني يوم السبت القادم مع فاكهة الأمراض ما زلنا مع فاكهة الأمراض وجزاكم الله خيرا على حسن المشاهدة والاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته